عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه آه، كل عام وحضراتكم بخير خلاص يعني فاضل تقريبا آم، ساعة آه، لو رمضان يعني بكرة حسب الرؤية بقى إن شاء الله بس يعني في الغالب آم، أعتقد إن هي ساعة ويبدأ ال- السباق وتبدأ اللحظات العظيمة لحظات الفضل الكبير آه، لو ربنا بلغنا نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان اللحظات الأخيرة قبل رمضان الواحد يعني بيبقى مستشعر مشاعر كثيرة كده آه، مشاعر رجاء آه، مشاعر آه، رغبة مشاعر حسن ظن بالله عز وجل آم، كل هذه المشاعر المفروض أنها تورث آه، نوع من أنواع ال- الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل آه، أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى هذا الفضل وأن يبلغنا هذه ال- اللحظات الجليلة وأن يعيننا فيه فيها على طاعته وعلى ما يحب ويرضى آه، دي يعني مقدمة سريعة كده آه، حابب ان احنا يعني نذكر نفسنا بهذا الافتقار افتقار بين يدي رمضان الافتقار الى الله عز وجل آم، مش بس انه يبلغنا او يجعلنا ندرك الادراك الزماني انا قلت لكم قبل كده ان في ادراكين رمضان له ادراكين ادراك زماني وادراك عملي الادراك الزماني ده مفيش كسب للانسان فيه يعني يعني مساله ان انت يمد الله سبحانه وتعالى في عمرك آه، حتى تعيش وتدرك رمضان ده مش بكسبك ده لكل اجل كتاب لكن الادراك ال- ال- الحقيقي وهو ادراك العمل ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له يعني هو ادرك بالفعل هو عاش لحد ما ادرك رمضان لكن ضيع رمضان وما كانش رمضان سبب في المغفره وضيع هذه الفرصه العظيمه ف آم، النبي قال رغم أنفه في الحديث الثاني فأبعده الله أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله ده كان دعاء سيدنا جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال آه، آمين آه، ربنا يكرمك يا دكتور آه، ربنا يكرمك يا أخ محمد أح- أسأل الله أن يحفظك كل سنة وانتم طيبين جميعا آم، فإن شاء الله رب العالمين هنبدأ بقى خلاص كده هنستبشر وهنقول إن إحنا إن شاء الله إن شاء الله ربنا يبلغنا رمضان ويكون الإدراك إدراك حقيقي إدراك العمل زي ما قلنا والإدراك العملي لرمضان آه، زي ما يمكن إحنا بس خالفنا عادتنا السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها كنا دايما كل عام بنحاول إن إحنا قبل ال- قبل غروب الشمس ايا كان بقى التوقيت هنتفق عليه ان شاء الله لكن بنحاول ان احنا نتذاكر آه، شيء من القرآن وخصوصا ال- القرآن اللي في الغالب هيقرأ في صلاة التراويح في تلك الليلة او اللي عامل ختم التدبر زي ما انا عنونت السنة دي لل- لهذا او لهذه السلسلة هتكون اسمها ختم التدبر انها تكون خاصة بالجزء اليومي يعني هنحاول بقدر المستطاع واسال الله عز وجل ان يعيننا وان يوفقنا ان يكون آم، كلامنا آه، بالنهار آه، يكون عن الجزء الذي سيقرأ بالليل ويكون هيكون في بث تاني يعني السنة دي الحمد لله يعني ربنا مفرغنا كده في بعض الأوقات فممكن يكون بالليل بث تاني بقى اللي هو السلسلة السنوية اللي برضه بتبقى متعلقة بالقرآن والسنة دي هيبقى اسمها مشاعر قرآنية يبقى هيبقى فيه حاجتين انا قبل ما اتكلم النهارده عن الصوره بس حابب النهارده كمقدمه نتكلم عن برنامجنا في رمضان او اللي هنعمله في رمضان بالنسبه لي الحاجات المرئيه هتبقى ثلاث حاجات آه، حاجه مسجله خلاص آه، و- وهتذاع على قناه الندى وهتذاع برضو على الصفحه اللي هي برنامج تلك الامثال هيكون ميعاده الساعه واحدة بالليل آه، على قناه الندى كل حلقه بمثل من امثال القران الكريم آه، انما البث المباشر على الصفحه دي هيكون الساعة 3 تقريبا آه، هيكون عن الجزء اليومي وتحت آه، وسم أو هاشتاج ختم التدبر زي اللي احنا بادئين فيه دلوقتي وبالليل في حدود الساعة مثلا 11 ونص 12 حسب ما يتيسر ربنا يكرمك يا دكتور محمد آه، حسب ما يتيسر هيكون آه، السلسلة بقى السنوية آه، متعلقة بالقرآن أيضا وهي آه، تركيز على موضوع معين من موضوعات القرآن والسنة هيبقى عن المشاعر في القرآن مشاعر والأحاسيس واعتناء القرآن بالجانب القلبي من العبادات والجانب القلبي من السلوكيات وقد إيه إن الجانب ده مهم جدا في شريعتنا وقد إيه إن هو مناط التكليف في أشياء كثيرة جدا متعلقة بالقلب وبالمناسبة برضو ال- اللي احنا بنتكلم فيه بالنهار متعلق بده لأن أصلا التدبر متعلق بالقلب قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها يعني الذي لا يتدبر القرآن الذي يتعامل مع القرآن وأنا زعلان جدا بصراحة من بعض إخواننا الأفاضل يعني اللي يعني انا دايما بقول لما بتكلم عن التدبر ان انا مش بقلل من اللي هيختم ختمات كتير واتمنى الناس تختم كل يوم لو تقدر مفيش عندي مشكله خالص و... والاستزاده من الثواب والاستزاده من الخير ده شيء عظيم جدا لكن عيب قوي ان انت تقلل بقى من اللي هي... هي... هيوجه جزء من طاقته لاصابه سنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنعمله دلوقتي ده او اللي هنعمله دلوقتي ان شاء الله هو السنه السنه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان كتغيير لعلاقه النبي صلى الله عليه وسلم او مش تغيير لان النبي على طول بيتدبر القران وبيتدرس القران لكن كالتفاته من الصحابه رضي الله تعالى عنهم لحال النبي في رمضان ان هم قالوا كان ياتيه جبريل فيدرسه القران وربطوا ده بين تغير سلوكي ان هو كان زياده في الجود مش مش مش كان النبي ما كانش جواد او كريم لا طول عمره جواد وكريم في كل وقت لكن كان يستزيد من الجود والكرم في رمضان كان كالريح المرسله لفظهم حين ياتيه جبريل فيدارسه القران في روايه وذلك كل ليله يعني كل ليله ياتيه سيدنا جبريل يتدارس معه القران فسنه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان السنه الثابته هي المدارسة اللي احنا هنحاول نعمل جزء منها دلوقتي فما ينفعش ابدا ان انا الاقي بعض اخواننا الافاضل يقول لك اوعى تسمع بنفس اللفظ كده اوعى تسمع كلام حد يقول لك تدبر القران في رمضان وضيع وقتك في التدبر لا والله ما تضيع وقت ابدا ولا مدرسة القرآن أبدا ينفع أن يتقال عليها تضييع وقت ولا إن الإنسان يتدبر آيات ولو قعد آية واحدة بس قعد طول النهار فيها والله ما ضيع وقت ولا ضيع يوم ولا ضيع أبدا يعني اللحظات الثمينة بتاعت رمضان ده كلام يعني مش صحيح مش عايز أغلط وأقول كلام أشد لكن في الحقيقة وعليكم الصحة والسلامة أحسن الله إليكم فالحقيقة إن لكن أنا مشتاق بصراحة إن, إن يبقى في تهوين وتزهيد للناس في مسألة التدبر والمدرسة ده شيء شيء يعني لا لا أتصوره ولكن مفيش مشكلة إن يعني سددوا وقاربوا بمعنى إيه؟ إن أنت تحاول والله أنا إيه إيه إيه لو يعني التدبر هياخد كل وقتي ومش هقدر أختم خلاص خلي الختمة بتاعتنا دي يا سيدي اللي هيشاركنا فيها وطبعا في إخواننا الأفاضل كتير برضو شغالين على نفس السياقات وأفضل مني يعني أعتقد الدكتور أحمد عبد المنعم عامل حاجة اسمها رواء رمضان تقريبا والدكتور حازم عامل حاجة اسمها ختم التعارف التعارف دكتور حازم شومان يعني ايا كان اللي هترتبط بيه في القران في رمضان مش شرط انا بس لو هنشتغل مع بعض في ده خلاص خلي حتى يبقى علاقتك بالتدارس اليوميه هي دي وتشوف بقى الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها تقوم قاريها يعني مثلا دلوقتي انا هتكلم عن الجزء الاول من سوره البقره خلاص مفيش مانع هتكلم عنها ككل كترابط موضوعي عام لسوره البقره وبعدين ايه نتكلم عن هنركز على الجزء الاول شويه وده هيفرق جدا معاك في صلاة التراويح وهيفرق جدا معاك وانت بتقرأ القراءة بتاعة التدبر يعني انا بقترح وده اقتراح اصطلاحي عشان ما حدش يقول لك اصل انت بتعمل بدعة ولا حاجة ان انت تعمل ختمة للتدبر ما هو ربنا بيسأل اهو في القرآن أفلا يتدبرون القرآن أنت جاوب لا بل, بل سنتدبر يا رب ولن تكون على القلوب هذه الأقفال يعني القفل اللي على القلب اللي بيحول بينك وبين التدبر ده لا احنا نحاول في هذا الشهر إن شاء الله احنا, احنا نزيله ونكسر هذه الأقفال ونحاول أن نرتبط أكتر بالقرآن وتخيل بقى لما انت تبقى بت... يعني بالنهار عمال تتدبر وبتسمع كلام عن السوره وكلام عن اسباب نزولها واجواء نزولها وعلاقتها بالسيره وما, وما الى ذلك وتربطها العام واجواءها كلها وبعدين تقوم مصلي بال... بالجزء ده سواء بقى بتصلي في مسجد بيصلي بجزء او بنص جزء او حتى بيصلي بكم صفحه وانت تكمل لو تقدر مثلا يعني ما احنا مش عايزين نقول برضو ان انت ايه والله لو المسجد اللي عندك او اللي انت متيسر لك انه مسجد سريع شويه وانت خلاص ده اخر اخر علاقتك بال... بالصلاه لا لا حاول حاول تت... لو رجعت بالليل تقدر تصلي كمان مفيش مشكلة بالمناسبة كل عبادة بالليل تسمى قيام ليل وده أرجح الأقوال يعني كل عبادة بالليل تسمى قيام ولذلك صلاة التراويح قيام صلاة اللي بيسموها التهجد وبالمناسبة التهجد هو صلاة الليل أيضا قيام والاستغفار بالليل قيام والدعاء بالليل قيام تلاوة القرآن بالليل قيام يعني إقامة الليل هي إحياؤه بالطاعة وبعبادة الله عز وجل فأنت لو قدرت أن أنت بعد خلاص مثلا لو لو الظروف مثلا محيطة بيك أن المسجد سريع شوية أو المسجد ما, بي ما بيجيبش الجزء كله وأنت عايز تكمل يبقى ده علاقتك بالتدبر والمدرسة مع أن أنت سمعت أو قرأت أو وبرضه هننصح ببعض الحاجات المختصرة في التفسير برضه ممكن تفتح لك مش هتضيع وقت ولا حاجة زي ما إخواننا الأفاضل بي يعني بيحذروا الناس دلوقتي يقول لك أوعى تسمع والله لا لا انساها كلمه بالنص كده اوعى تسمع اي حد يقول لك تدبر القران في رمضان يا نهار ابيض اوعى ليه يعني بنقول له بنقول له مثلا اتفرج على مسلسلات في رمضان بنقول له آه، آه، آه، استسلم للشهوات في رمضان بنقول له تدبر القرآن ده, ده, ده, ده توجيه قرآني أصلا جبته منين ان ده تضييع وقت جبته منين ان ده آه، شيء آه، لا لا قيمة له يعني مش عايز أسرف عن الموضوع ده عشان ما نطولش لأن النهاردة برضو مضطر ان أنا بعد ربع ساعة استأذن بس عايز نفتح كده النهاردة في بدايات سورة البقرة وبكرة بإذن الله رب العالمين سواء كان بكرة رمضان أو مش رمضان وهيبقى بكرة الليلة الأخيرة من شعبان أيا كان حسب الرؤية هنكمل بكرة برضو في كلامنا عن سورة البقرة لأن سورة البقرة أطول سورة في القرآن يعني ال- ال- السورة الأطول على إطلاق جزئين ونص تقريبا فهتحتاج يعني او هنحتاج احنا اللي هنحتاج الصوره مش هتحتاج مننا احنا اللي هنحتاج ان احنا نقف معاها اكتر من وقفه واكتر من تدبر في هذه السوره العظيمه نبدا بقى على طول كلامنا في سوره البقره عشان ما ن- يعني ما نطولش اكتر من كده في المقدمه ونسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان سورة البقرة يعني لا يخفى على أحد إنها ال- السورة ال- الأولى بعد سورة الفاتحة طبعا آه، وهي الأطول وأطول الطول ده على فكرة سبب للبعض يعني بعض الناس سبب لهم مشكلة مع سورة البقرة في عدم وضوح آه، رؤية يعني يقول لك هو سورة البقرة بتتكلم عن إيه و- و- ولذلك بتلاقي كتير جدا أحيانا لما بيقرأ القرآن بيقرأ سورة البقرة بيبقى تأثره بيها تأثر جزئي يعني يبدأ ي- يبقى علاقته بالآيات بتاعة سورة البقرة علاقة جزئية هو مش قادر يستوعب هو إيه سورة البقرة فيها أحكام شرعية وفيها كلام عن الإنفاق وكلام عن الصلاة وكلام عن الصوم وكلام عن الطلاق وكلام عن المعاملات وكلام عن ال- المداينة وأطول آية في القرآن آية المداينة وبعدين شوية قبلها بني إسرائيل وتفصيل كبير جدا أطول تفسير في القرآن عن بني إسرائيل تقريبا في سورة البقرة وكلام عن سيدنا ادم وكلام عن سيدنا ابراهيم و- هو ايه الموضوع يعني ايه ال- ايه ال- ايه إيه سوره البقره ايه ال- ايه العلاقه بين الاحكام الشرعيه وبين قصه بني اسرائيل وبين كلام عن المنافقين وبين الخاتمه بتاعت سوره البقره الحقيقه لو لو انت قسمت الصوره كده و- وبدات ت- ت- تشوف ال- احسن الله اليكم ربنا يحفظكم بدات تشوف ال- ال- السياق العام للصوره و- وتقسمها كده بشكل هتلاقي الصوره يعني واضحه جدا ومع طولها الكبير جدا بس تقسيمتها في منتهى الوضوح وفي منتهى السهوله بس قبل ما اتكلم عن التقسيمه دي عايز اربط ال- ال- الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه هناك وبرضه عايز اقول حاجه قبل ما نبدا ال- الكلام عن عن اي سوره في القران لما بتكلم عن موضوع سوره من سور القران ما بيبقاش معنى كلامي ان ده الموضوع الوحيد في السوره يعني انا مثلا دلوقتي هننتصر للقول بان هذه السوره اهم مواضيعها او من اهم مواضيعها خلينا نكون اضبط شويه ونكون اكثر تواضعا في الكلام عن القران هننتصر للقول ان هي آه، الاسلام والاستسلام الكامل لله عز وجل وهنفصل ده معناه ايه دلوقتي لكن هل ده معناه ان مثلا اللي قالوا ان سوره البقره بتتكلم عن آه، اعمار الارض مثلا او في او استخلاف الانسان على الارض وازاي المطلوب منه في في تصورات بكده او في ناس في تدبراتهم قالوا ان الكلام ده هل ده غلط لا ما نقدرش نقول انه غلط هل مثلا اللي هيتكلم عن ان سوره البقره بتتكلم عن آه، آه، تقوى الله عز وجل مثلا مثلا يعني هل ده معناه ان هو بيتكلم غلط لا مش بيتكلم غلط السوره وسور القران عموما اكبر من ان حد يحسم ويقول كده لا هو الموضوع ده ومفيش غيره يعني عايزين نتواضع شويه عشان كده هنتفق اتفاق كده من البدايه ان لما ننتصر لقول او لما هنحاول نركز على آه، آه، محور مهم من محاور السوره ده مش معناه ان احنا بننفي غيره او بنقول والله لا مفيش حاجه غير الكلام ده لما نتكلم عن سوره البقره بقى إيه، مهم قوي ان احنا نربط سوره البقره وموضوعها بموعد نزولها سوره البقره نزلت في اول العهد المدني بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه تاسيس إيه، إيه، ال- المدينه وال- و- والمجتمع الاسلامي الجديد في اول إيه، تقريبا اول شيء ممكن يسمى دوله في تاريخ المسلمين وسط مجموعة كبيرة جدا من المتغيرات والاختلافات بين عناصر المجتمع ده مجتمع وليد لسه بينشأ وفي تباين كبير جدا في آه، آه، آه، عناصر المجتمع ده ممكن يكون في احيانا تنافر بين بعض هذه العناصر في معاداة احيانا يعني موجود يهود في المجتمع ده طب في ايه لا ده لا تجعلن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا يعني في وفي على فكرة مشركين يعني مش كل الناس كانت اللي دخلت داخل المدينة آه، اسلموا او حتى نفقوا يعني قالوا قالوا ان هم مسلمين نفاقا لا ده كان في مشركين لسه على الشرك فهنلاقي مسلمين ومشركين وهنلاقي آه، يهود استوطنوا المدينة من زمان جدا وبقى فيها لهم مصالح من عشرات السنين وهنلاقي ال- ال- الصنف الجديد اللي اتكلمت عنه دلوقتي اللي لسه هو اول بقى هيبدأ يظهر لا البث هيكون من الساعة 3 لحد العصر مش هيكون ده ميعاده احنا النهارده بس عشان لسه رمضان ما بدأش لكن بعد كده بسبب ظروف شغلي هيكون من 3 لبعد ال- ل- لغاية العصر لغاية صلاة العصر وممكن بعدها يعني في بعض الأيام يكون بعد العصر على طول بس هو مش هيزيد غالبا عن إنه يكون بعد العصر على طول آه، فنرجع لموضوعنا فالمجتمع الوليد ده وهذه التحديات الكبيره ووجود المنافقين بقى الصنف الجديد اللي لسه بيظهر لاول مره ما هو ما كانش فيه منافقين في مكه يعني هي- هينافقوا ليه في مكه عشان تعذبوا ما هو مكه فيه استضعاف وفيه ايذاء وفيه حاجات يعني بيتعرض لها المسلمين فمحدش هيبقى عنده دافع لو هو مش مؤمن فعلا ان هو يدخل آه، مع المؤمنين فال ال ال الواقع دلوقتي لما بنتكلم بقى عن ال ال الحياه دي او هذا المجتمع الوليد ده آه، آه، بيبدا نقدر نقول انه خليط مش متجانس لسه في تحدي بقى ان اي إيه إيه دولة وليدة فيها هذا ال- عدم تجانس لازم يتم رسم اطار ونسق هتسير عليه هذه الدولة نقدر نقول بمصطلحات عصرنا يعني بعض القواعد والقوانين والاصول اللي هتمشي عليها ال ال ال البلد دي او هذا المجتمع الجديد اللي لسه بدأ ينشأ ده ولسه الناس بقى بتتعرف على بعض ولسه هنشوف هيعملوا ايه مع بعض فهنا المجتمع ده لازم ي- ي- يسوده إيه إيه قاعدة كبرى جدا لازم الناس كلها تتعامل على أساسها ولازم القواعد دي هي اللي هتحكم علاقة الناس ببعضها و- البعض وعلاقتهم بغيرهم من المجتمعات وهذه الظروف الصعبة وهذه التحديات المقلقة في الوقت ده تنزل فيها الصورة دي بقى عشان إيه؟ ترسم للمسلمين الخط اللي هيمشوا عليه وتضع لهم الأسس اللي هيبنوا عليها دولتهم الجديدة ومجتمعهم الجديد بركيزة أساسية لازم ال- ال- الركيزة دي تكون موجودة في أي مجتمع مسلم وهي لو الركيزة دي مش موجودة الركيزة دي لو مش موجودة في أي مجتمع مسلم مش هيقدر إنه يكمل كما أراد الله عز وجل هذه الركيزة هي ركيزة الإسلام لله سبحانه وتعالى والإسلام معناه الاستسلام طوعا الاستسلام طوعا لله عز وجل فهنا ال- ال- الركيزة دي بقى بتترسخ بشكل واضح جدا في سورة البقرة كل مجتمع زي ما بقول لكم لازم هيسود القانون هيتحكم ليه افراده وهيرضوا بيه وهيرضخوا لسيادته بيس- بيسموه دلوقتي سياده القانون واي مجتمع لازم يكون عنده زي اصطلاح كده بينهم وبين بعض ان هم هي هي هيتبعوا الموضوع ده عشان خاطر ال- ال- الدنيا تمشي عشان الوضع ده يعني يسير هنا بقى في سوره البقره بترسخ للايه لهذه القواعد الالهيه او القواعد الربانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لهؤلاء ال- ال- هذا المجتمع الوليد ويربطها كلها مسألة الاستسلام لله ولذلك طب الكلام ده هل هو كلام نظري بنقوله كده وخلاص ولا هنحاول بقى نبينه من خلال الصورة هنحاول طبعا نبينه خلال. والا يبقى احنا عمالين ندردش يعني وان كان طبعا هو كلام حتى لو هو دردشة فهو كلام موجود وعليه أدلة عشرات الأدلة من القرآن والسنة لكن احنا عايزين احنا بنتدبر احنا عايزين ن- ن- نتكلم عن ده من خلال الصورة اللي معانا من خلال سورة البقرة سورة البقرة في بدايتها كده من الجزء الاولاني اللي احنا هنسمعه الليله لو هي صلاه تراويح الليله ان شاء الله من البدايه كده هتلاقي بتحطك قدام ثلاث خيارات او خيار من ثلاث خيارات من خلال ثلاث قصص رئيسيه هو في قصص كتير جدا في سوره البقره بس في ثلاث قصص رئيسيه في مطلع السوره ال- ال- السوره بتقول لك كان دي ثلاث نماذج ها انت اي نموذج منهم وبعدين الجزء الثاني من السوره اللي هو هنتكلم عنه بكره بقى بالتفصيل الجزء الثاني كله عدد كبير جدا من الاختبارات او الابتلاءات او الامتحانات بتتمثل في ايه التشريعات الرئيسيه القوانين اللي قلنا عليها الاحكام المهمه جدا اللي متعلقه باحكام آه، عبادات واحكام معاملات واحكام ماليات واحكام في ال- الع- العائله المسلمه كل الكلام ده هتحط لك الجزء الثاني كله عباره عن هذا الاختبار الطويل وبعدين تختم السورة بأهم اختبار وأقوى اختبار هنتكلم عنه في الخاتمة بتاعة السورة بحيث ان انت بعد ما بتشوف النماذج الثلاثة في الجزء الاول وبتشوف الاحتما... ال- الامتحانات اللي في الجزء الثاني بتاع بكرة ان شاء الله بتبدأ تسأل نفسك هو انا هعمل ايه هكون انهي نوع هو انا تبدا الصوره تحطك قدام نفسك في هذا التساؤل هل يا ترى ه- هتجاوز الاختبارات اللي موجوده في سوره البقره دي هل اخت- هختار الاختيار الصحيح هل ه- هكون من المسلمين المستسلمين لله سبحانه وتعالى هل هكون زي سيدنا إبراهيم اللي هو أحد القصص المهمة في هذه السورة إيه إيه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يعني إيه بداية التوصية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هل أنا هكون هذا الاختيار هو اختياري فعلا ولا هيكون الوضع مختلف عشان كده سورة البقرة بتبدأ بمقدمة تصنيفية نقدر نقول انها ربنا ذكر في المقدمة بتاعت سورة البقرة الأصناف بتاعت المجتمع كلها اللي موجود المجتمع الوليد ده مؤمنين كافرين منافقين يهود المقدمة دي بتبدأ من الآية الأولى للآية 29 هتسمعوها في أول يعني في أول حزب تقريبا هتلاقي فيها أول ربع معذرة هتلاقي فيها المقدمة دي هتلاقي من البداية خالص كلام ربنا سبحانه وتعالى عن المؤمنين في البداية خالص ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يبقى دول مين؟ ده الصنف الأولاني الصنف الأجمل الصنف اللي احنا فعلا نتمنى دايما نكون عند هذا المعنى معنى الإيمان يبقى ده البداية بعد كده على طول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أيتين عن مين واضحة جدا إن الذين كفروا الكفار اللي لسه على كفرهم ده الصنف الثاني يبقى ده المجتمع هو بدأ يتصنف اهو عندنا المؤمنين عندنا الكافرين الناقدين تماما وعندنا الصنف الجديد بقى اللي هيجي دلوقتي اللي هم في قلوبهم مرض ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض مرض النفاق عياذا بالله يبقى ده المنافقون وهتلاقي لحد آخر السورة كلام بقى عن المنافقين وصفات المنافقين لو في وقت إن شاء الله هنتكلم عنهم شوية يعني مهم جدا الكلام عن المنافقين في سورة البقرة وإن كان مش, مش طويل قوي زي مثلا سورة التوبة أو سورة المنافقون يمكن كنا قبل رمضان على طول كنا بنتكلم عن سورة المنافقون اتكلمنا فيها خمس خمس أو ست حلقات مفصلة تماما عن سورة المنافقون وعن صفات المنافقون في هذه السورة وأهم معاييرهم لكن في سورة البقرة رغم أن الجزء الكلام عن المنافقين أقصر من سورة المنافقون أو سورة التوبة لكن مع ذلك هو مهم جدا لأنه بيورينا خصيصة مهمة جدا في المنافقين هنتكلم عنها بالتفصيل لو في وقت يبقى بس الأول عايز يعني أعمل ترابط إجمالي كده يبقى أول حاجة المؤمنين تاني حاجة الكافرين تالت حاجة المنافقين دي المقدمة بتاعت السورة بعد كده بعد الكلام عن المنافقين والكلام ده بيجي في يعني أول قصة كلام عن, عن أول قصة كده من القصص اللي هي بتاعت يعني خصوصا مع سيدنا آدم بس قبل ما بتيجي الصنف اللي عليه تفصيل كبير جدا في الجزء الأولاني وهم اليهود جت إشارة ليهم جت إشارة ليهم في الكلام عن المنافقين اسمع كده الآية دي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مين دول الكلام على شياطينهم دول اليهود كأن في الإشارة كده في الأول عشان تشوف بس في أول صفحة كده تقسيمة المجتمع ده مؤمنين كافرين منافقين وإشارة كده عابرة لليهود وهتيجي بقى بالتفصيل بعدها في الجزء ده يعني أطول أو من أطول الأجزاء اللي اتكلمت عن اليهود في القرآن قال لا يعني كده بدأنا نشوف كده عناصر المجتمع الله يحفظك يا باشمهندس ربنا يكرمك بدأنا نشوف العناصر المجتمع الوليد ده اللي لسه بينشأ في هذه المرحلة الحرجة جدا من مراحل التاريخ الإسلامي وبتنزل الصورة بتبين لنا أهو الأنواع اهي بدأت تبان اهي كلها واضحة جدا في مقدمة الصورة بعد كده هنلاقي نقدر نقول الجزء اللي جاي بقى الجزء القصصي في سورة البقرة وإن كان في في الآخر برضو كلام عن قصة طالوت وجالوت والكلام ده بس خلينا يعني دي دي قصة فرعية لكن القصص الرئيسية الثلاثة نقدر نقول إنها قصة سيدنا آدم عليه السلام قصة بني إسرائيل بتفاصيلها الطويلة جدا اللي موجودة في سورة البقرة وهنشير إليها وقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد كده طبعا خلاص انت كده الصورة بدأت تبان اهي قدامك بعدها هتلاقي بقى ايه الجزء الأحكام نقدر نقول الجزء الثاني كله تقريبا اللي هنتكلم عنه بكرة إن شاء الله وبعد كده الخاتمة والابتلاء الأخير اللي برضه هنشير إليه لو قعدنا نتأمل كده في الثلاث قصص الرئيسية خلينا احنا هنركز النهارده على الجزء الاول عشان ده اللي معانا في التلاوه النهارده ان شاء الله لو ر- لو رمضان الليله دي وفي تراويح فهتلاقي ان الجزء ده بيشترك في مشترك مهم جدا وهو وقوع التكليف وتباين رد الفعل على هذا التكليف يعني الثلاث قصص فيها تكاليف طبعا بني اسرائيل تكاليف كتير جدا هنتكلم عنها لكن من البدايه كده خلينا نشوف قصه سيدنا ادم سيدنا ادم في تكليف حصل في القصه واضح جدا آه، إذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة تكون فتكون من الظالمين ده تكليفه هو واضح جدا ربنا سبحانه وتعالى بيقول له في نهي عن هذه الشجرة ما تاكلش من الشجرة دي ففي قصة سيدنا آدم هنلاقي إن في معصية حصلت فعصى آدم ربه طغى يعني حصل صعب بس الأصل ما كانش المعصية هنلاقي سيدنا آدم في معصية وفي مسارعة للتوبة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه مسارعة للعودة وأن يكون الغالب الحال هو الطاعة وحصل معصية تم آه، يعني آه، تداركها بسرعة جدا وفي قصة بني إسرائيل آه، مفيش تقريبا طاعة يعني ده لو شفت في قصة بني إسرائيل في سورة ال- البقرة تقريبا نموذج لو عايز تلخصه بكلمه نموذج التمرد التمرد على امر الله عز وجل حتى في في كلمه ايقونيه كده لبني اسرائيل في سوره البقره تبين لك قد ايه معنى التمرد واضح فيها جدا ان رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لك كده في السوره ان هم يقولوا وقالوا سمعنا وعصينا انا بعتبر الجمله دي ايقونيه جدا في مساله ال- ال- ال- التمرد بتاع بني اسرائيل سمعنا احنا احنا ال- ال- الخلل مش في العلم ولا في البلاغ لا لا لا عارفين الكلام ده بس عصينا سمعنا وعصينا ايه اللي, إيه اللي بيحصل ده نموذج التمرد يبقى يعني قصة سيدنا آدم في معصية كشائبة ولكن مسارعة للعودة والإنابة وطاعة الله عز وجل ويعني إيه، الأصل فيها الطاعة إنما بني إسرائيل لا الأصل كان ال- التمرد والعصيان ونماذج كتيرة جدا بقى من هذا التمرد والعصيان يعني شوف مثلا قول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين تلاقي ايه ده ايه ده لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة دي طريقة شوف مثلا قول لا فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون إ- إ- يعني بعد ما عقلوه بعد ما عرفوا كلام ربنا يحرفوه وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين نماذج نماذج تمرد بني إسرائيل في سورة البقرة كثيرة جدا طول ما أنت النهاردة بتسمع بقى سواء في التراويح أو أنت بترتل هتلاقي يعني أنت افتكر الكلمة دي كويس نموذج التمرد بني إسرائيل قصتهم نموذج التمرد من البداية حتى السورة اتسمت بالموقف اللي بيتجلى فيه معنى التمرد ده شوف أمر بسيط جدا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة سهلة اهي ومنكرة م- منكرة يعني ايه يعني تفيد العموم اي بقر مجرد بقر مسألة بسيطة وواضحة تخلو من اي تكلف مصدرها معلوم موثوق النبي سيدنا موسى هو اللي قال لهم الكلام ده النبي اللي شافوا معاه المعجزات والآيات ومع ذلك كل ده لم يشفع له يقول لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة يردوا يقولوا ايه اتتخذون هزوا ده كلام يتقال لسيدنا موسى اتتخذون هزوا نموذج التمرد العصيان الدائم كلنا عارفين بقى القصة بعد كده وهنتكلم عنها بالتفصيل لكن يعني نموذج إن- إيه- إيه- ادعو لنا ربك بيننا ما هي ادعو لنا ربك بيننا ما لونها ادعو لنا ربك بيننا ما هي ان البقره تشابه علينا وان النار ان شاء الله نموت ايه ما هي بقره بقول لكم من الاول بقره لذلك ربنا لما ذبحوها قال ايه فذبحوها وما كادوا يفعلون هم مش عايزين يذبحوا مش عايزين يستجيبوا مش عايزين يطيعوا امر الله عز وجل الحقيقة هي دي ان هم رافضين حكم ربنا عليهم شعارهم اللي اعلنوه سمعنا وعصينا ايوه سامعين بس مش هنعمل كده فذبحوها وما كادوا يفعلون ليه ده ده ده, ده مش- مفيش حاجه ناقصه ده ربنا شق لهم البحر ونجاهم من عدوهم واغرقوا امام عينيهم ورفع الجبل فوقهم واخذ عليهم كل العهود والمواثيق مرارا وتكرارا وعفى عنهم بمصايب عملوها قبل كده كل ده ما منعهمش ان هو يقولوا ايه سمعنا وعصينا يبقى عصيان واضح موقف القرية مثلا لما ربنا يقول لهم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا, فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يعني قولوا حطة يعني حط عنا خطايانا يا رب نغفر لكم خطاياكم انت هتاخد الجزاء اهو نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين يوم يعملوا ايه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون مغفرة هتاخدوا مغفرة بس تقولوا حطة يقوموا يقولوا حمطة يزودوا حرف حبة من قمح ولا حبة من ليه طب ما تقولوا حطة وبدل ما يدخلوا ساجدين جزاكم خيرا مثله بدل ما يدخلوا ساجدين يدخلوا شوف لفظ ابن عباس فدخلوا زحفا على استهيم داخلين على يعني بطريقة بطريقة مهينة اه والله يا باشمهندس على بلاطه كده سمعنا وعصينا بدل طب ما انت ربنا بيقول لك ادخل ساجد زي ما شوف شوف مثلا مشهد النبي عليه الصلاه والسلام وهو داخل مكه وان عصنونه لا يكاد يمس مقدمه الرحل النبي يكاد يكون داخل ساجد شوف الفرق وشوف بني اسرائيل ادخلوا باب سجاده ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجادا ادخلوا ساجدين يدخلوا وهم بيزحفوا بطريقه مضحكه كده وطريقه مهينه وطريقه فيها استهزاء ايه ده ليه ليه ما تدخلش سجادا زي ما ربنا أمانكم العصيان التمرد على أمر الله رفض أن يحكم عليهم شرع أن يحكم عليهم إله سمعنا وعصينا ليه انت انت انت احسن من انك انت تطيع ربنا اه هو ده ده احساسهم الداخلي تمرد فكان نموذج قصه بني اسرائيل صحيح نموذج ابليس موجود برضه حتى في السوره باشمهندس اللي هو فكره التمرد انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين انا اطيع انا ليه انا انا انا احسن من ان انا اطيع للاسف الشديد وانت بتقرا هذه النماذج في سوره البقره معلش انا مش بقول لك قيس على نفسك بس لا يعني بس خاف لان دي نماذج بشريه وموجوده وللاسف في مننا كده في مننا اه حاسس ان هو اكبر من انه يطيع امر ربنا حاسس انه اكبر من ان شرع ربنا يمشي عليه او على بيته او على او على عياله او على ماله او على... لا لا لا لا انا انا انا اسمع الكلام بسهوله كده ادخلوا سجدا لا ندخل واحنا بنزحف إيه قولوا حطه لا نقول حنطه ليه عشان انا اعلى من كده غرور واستكبار وعصيان يبقى قلنا نرجع لموضوعنا تاني يبقى الساعه بقت كام 6 الا ربع طيب إيه هنخلص اهو ونكمل بكره ان شاء الله اللي دخل بعد كده بقى قصة سيدنا إبراهيم النقيض تماما لقصة بني إسرائيل يعني شوف نموذج بني إسرائيل العصيان التام ونموذج سيدنا إبراهيم الاستسلام التام لأمر الله عز وجل نقيض تام وتصريح بده وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن شوف كلمة فأتمهن دي حتى ربنا بيتكلم في آية ثانية عن سيدنا إبراهيم يقول وإبراهيم الذي وفى الوفاء التام سيدنا ابراهيم عارف لو قلنا لو قلنا كده مجازا 100% مفيش غلطه مفيش هنه مفيش امر بيتاخر عنه لدرجه ان ان فيها اوامر انت لما تيجي تشوف حتى في السنه في كلام يعني النبي عليه الصلاه والسلام عن سيدنا ابراهيم وهو بيقول لك انه اختتن وهو ابن 80 عام ايه ده ايه اذبح ابنك إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من نصر إيه ده أتمهن ربنا بيلخص لك الكلمة ال ال ال الحياة الكاملة اللي عاشها سيدنا إبراهيم بكلمة فأتمهن سيدنا إبراهيم أتم كل إجابة لكل اختبار على أكمل وجه حتى ما كان ممكن تفكر إنه يعني على غيره ممكن يكون مستحيل أذبح ابني آه أسيبه هو وأمه في في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات شوف شوف حتى دعائه وهو بيتكلم تحس أنا أنا سيب ابني رضيع وفي واد غير ذي زرع دي ليها ليها مدلول يعني هياكله منين ده؟ بس لا خلاص مش رب. آه الله أمرك بذلك سيدنا السيدة هاجر وهي بتسأله آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم قالت إذا فلا يضيعنا هو عارف كده ومربي بيته على كده عشان كده بعد سنين سيدنا إسماعيل هيقول لك يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أنا أنت مش ربنا أمرك هي دي إن ربنا يؤمر خلاص استسلام ده المعيار الرئيسي لا تقل لما أمرنا ولكن قل بما أمرنا ده كان شعارهم إحنا أنت يا رب بتأمرنا إن إحنا نعمل كده لو ده أمر من الله الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا فلا يضيعنا ما دام ربنا أمر معقول أمره هيبقى فيه تضييع ليا معقول أمره هيبقى فيه أذى معقول أمره هيبقى فيه انعدام بركة معقول لا خلاص هو لا يضيعنا ممكن تشوف في رحلة سيدنا إبراهيم حاجات أنت تفتكرها مستحيل أنا على فكرة كنت عامل مرة محاضرة طويلة عن سيدنا إبراهيم لو حد معاه محاضرة في التعليقات يا ريت يحطها فعلا محتاجين برضه في الجزء الأول كده من سورة البقرة نفتكر قصة سيدنا إبراهيم ونفتكر هذا التمام هذا الإتمام هذا الوفاء وإبراهيم الذي وفى فده نموذج سيدنا إبراهيم لو جينا نحط الثلاث نماذج كده الثلاث نماذج مع بعض نموذج سيدنا آدم نموذج سيدنا إبراهيم وفي النص نموذج بني إسرائيل كأن إيه الرسالة يعني لما نكون التقصير في العبادة والذكر من العصيان لو هي مفروضة لو هي العبادات المفروضة اه طبعا التقصير فيها معصية فلما نيجي نفكر بقى كده الثلاث قصص دول لما نلاقي الثلاث قصص مع بعض وهم في سياق كده واحد في الجزء الأول من سورة البقرة ونبدأ نفكر هذا التباين في رد الفعل في رد الفعل مع التكليف بيلخص لنا اختياراتنا الثلاثة في هذا السياق انت دلوقتي مكلف بتكليفات كثيرة جدا تكليفات في الصلاة في العبادات في الصيام اللي جاي ده في كل التكليفات دي انت بقى هتختار انهي اختيار احسن نموذج موجود في الصورة نموذج سيدنا ابراهيم اللي بيتكلم كده اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت على طول ويوصي ابنائه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولفظ الإسلام اللي بيتكرر زي ما قلت لكم ولفظ سمعنا وأطعنا ما هو ده معنى الإسلام هيجي بقى في آخر السورة هذا المعنى وذلك أنا بقول لكم أنا بنتصر لهذا القول إن من أهم مواضيع سورة البقرة الاستسلام الكامل لله هل هنختار خيار سيدنا إبراهيم وولاد سيدنا إبراهيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا تاني ونحن له مسلمون على طول وبعدين الوصية للنبي قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وبعدين ربنا يقول صبغة الله هي دي صبغة ربنا الاستسلام لله دي فطرتك اللي انت المفروض تركز عليها الاستسلام لله صبغة الله من أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون بعد النماذج الثلاثة دول هنلاقي بقى بكرة هنتكلم بالتفصيل مش هتكلم دلوقتي عن الأحكام بس اللي جاي بقى في الجزء الثاني كله نقدر نقول إنها اختبارات اختبارات الأمة دي بقى اختباراتك أنت وأنا اختباراتنا بقى هنعمل إيه احكام كتير بقى الصلاه والقبله والصيام والحج والانفاق والمعاملات بقى الزواج والطلاق والرضاع والوصيه والربا والمداينه والرهن كل الكلام ده بقى والمعاملات الخارجيه زي احكام الاشهر الحرم واحكام القتال والحاجات دي كلها واحكام بعض القوانين والحدود زي القصاص وتحريم الخمر والميسر وطائفه بقى من احكام الحلال والحرام كل الاحكام دي بخلاف انها دستور هيحكم هذه الجماعه الوليده المجتمع الجديد اللي طالع ده في هذه المدينه مدينه رسول الله لا بعدها في عايزين نسال نفسنا السؤال انتم شفتوا نماذج اهو في مقدمه الصوره او في الجزء الاول من الصوره انت بقى هتعمل ايه هتبقى زي سيدنا ابراهيم هتقول سمعنا اسلمت لرب العالمين مباشره هتكون اتمهن هتوفي ولا ممكن وده اللي بيحصل غالبا بس على الاقل ده ده يكون يعني شعارنا ان انت تسارع للتوبة لو قصرت انك تسارع للتوبة لو نسيت نموذج سيدنا آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه سيدنا آدم ربنا ذكر نسيانه وربنا ذكر العزم انه لم نجد له عزم وقال عهدنا الى ادم من قبل فلم نجد له عزم فنسي ولم نجد له عزم يبقى نسيان وقله عزم ومعصيه ده موجود بس الشرط ايه انه بيرجع بسرعه ولا النموذج المخيف اللي ربنا فصله في هذا الجزء الأول نموذج بني إسرائيل نموذج الرفض تمرد على حكم الله عز وجل سمعنا وعصينا ده الشياطين اللي ربنا قال إذا خلوا إلى شياطينهم السورة في خاتمتها بقى لما نجي لها هنتكلم بقى بالتفصيل عن الرسالة الأخيرة والابتلاء الأخير اللي هو بقى إيه اللي كانت إجابة المؤمنين عليه أنا مش هشرحه دلوقتي طبعا عشان الوقت بس كانت إجابة المؤمنين عليه اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها لنا كنوع من أنواع ال ال ال النموذج اللي نحتذي بيه لما قالوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير دول دي كانت إجابة المؤمنين ودي اللي زلقت بها ألسنتهم بس ده خليه نتكلم فيه بقى بالتفصيل إن شاء الله بكرة واحنا بنكمل الجزء الثاني بإذن الله من سورة البقرة يبقى اتكلمنا النهاردة عن الجزء الأول الكلام عن بني إسرائيل مفصل جدا اعتقد برضو ان كان في ليا حلقه هحاول احطها في التعليقات لما اخلص البث حلقه او حلقتين عن بني اسرائيل من برنامج ملامح موجود موجود على قناتي في اليوتيوب مهم ان انت برضو الليله دي كده قبل ما تسمع الجزء الاول من سوره البقره لو ركزت كده في قصه بني اسرائيل وتفاصيلها وتمردهم مهم وانت بتقرا الايات او بتسمعها هتحس فعلا بتفاصيل خطيره جدا و برضو بنصح برضو بالحلقه بتاعت سيدنا ابراهيم كانت على مركز تميز هحاول ادور برضو على الرابط بتاعها واحطها لكم في التعليقات ان شاء الله وباذن الله تبارك وتعالى يعني لو ربنا بلغنا رمضان خلاص فاضل يعني لو هو الليله دي فاضل ربع ساعه على رمضان فنقضيها بقى في التوبه والدعاء كده وان احنا ندخل رمضان كده وقلوبنا مطهره عشان نبدأ بقى إيه نتلقى كلام الله عز وجل وينزل على قلوبنا بردا وسلاما ويكسبنا تقوى الله عز وجل النبي قال عليها التقوى ها هنا التقوى في المكان ده فاحنا عايزين نتكسب التقوى في رمضان يبقى نصلح قلوبنا ونتدبر كلام ربنا جل وعلا بكرة إن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لكم الموعد هيكون الساعة 3 هحاول إنه يكون موعد حاد جدا يعني في احتمال بس يومين الحد والتلات يبقى بعد العصر لكن في الغالب كل الايام هيبقى من تلاتة لغايه اذان العصر هو هيحكمنا اذان العصر عشان انا دايما بنسى نفسي وبطول زي ما طولت النهارده كنت ناوي اقعد تلت ساعه طولت عليكم لكن ان شاء الله هخليها تلاتة عشان يحكمنا اذان العصر ونوقف على طول وما نطولش على الناس وبالليل بقى بس مش من بكره بقى مش من النهارده هيبقى برنامج مشاعر قرانيه هنتكلم عن كل يوم مشاعر من مشاعر القران الكريم القرآن بيرسخها في قلوبنا والبرنامج على قناة الندى بإذن الله اللي هو تلك الأمثال عن أمثال القرآن معنى مهم جدا من المعاني القرآنية اللي عايزين نشوف تفاصيله ونماذجه أمثال القرآن هيكون على قناة الندى الساعة واحدة بعد منتصف الليل وهنشرها طبعا على الصفحة لما تترفع بإذن الله كل سنة وانتم طيبين ربنا يتقبل منكم ادخلوا رمضان كده بهمة وبعزم وبرغبة إلى الله عز وجل ولو الهلال ثبت أذكركم بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى كان يخاطب الهلال ويقول له ربنا وربك الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله